الحمد لله الحمد لله سبحانه جل في علاه سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه وسل أيوب لما شفاه وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه وسل إسماعيل من الذي فداه وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت ستعلم بحق أن الكون يوحد الله وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا الله أسأل أن يجمعنا في الدنيا على سنة نبينا وفي الآخرة مع حبيبنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه هو رسول الله سل عن سيدنا محمد العطر وشذاه سل عن سيدنا محمد زراع الشاه سل عن سيدنا محمد الجزع لما بكى سل عن محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام اعلموا في بادئ الأمر هذه القاعدة المهمة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة تعلمون مصيرها إلى النار الله أسأل أن يجمعنا على سنة وألا يحرمنا لقاء الحبيب في الجنة أحبتي أيام رمضان تنقضي وساعات تمر ولله ذر من قال قرب الرحيل إلى ديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخره فلئن رحمت فأنت أكرم راحم وبحار جودك يا إلهي زاخرة آنس مبيتي في القبور ووحشتي وارحم عظامي حين تبقى ناخرة الله أسأل أن يرحمني وإياكم تعالوا بنا الآن أيها الأحبة الكرام وما زال النور بين أيدينا وانظر إلى حال المسلم في رمضان وحاله بعد رمضان فما زال الاتصال بالله الملك ذي الجلال موجود تعالى الآن نتكلم في موضوع نحتاجه في هذه الأيام وفي كل وقت أعتذر للأحبة الكرام الذين حضروا معي هذا الموضوع زي الحاج عبد العزيز أو عبد الله أو الناس الأفاضل الموجود معايا على طول يعني لكن هذا المسجد أحبه وأحب أهله والله أسأل أن يجمعني وإياكم مع النبي محمد دمعة تأخذك للجنة عبادة غائبة عبادة غائبة كعبادة التفكر في خلق السماوات والأرض إنها فعلا عبادة غائبة من منا يبحث عن دمعة تخرج من عينه تطفئ عنه بحار النيران ولكم أيها الأحبة أن تعلموا أن الدموع والبكاء له أنواع وقسمه العلماء إلى عشرة أقسام أقول منها على سبيل المثال للحصر هناك بكاء أو دمعات تخرج يسميها العلماء دموع الحزن الحزن على ما قد فات الحزن على ما قد حدث من مصائب بالفعل وليس الذي سيأتي لأن الذي سيأتي يسمي العلماء الدموع على ما سيأتي دموع الخوف إذا دموع الحزن على ما قد فات أما دموع الخوف على ما سيأتي وهناك دمعات يسميها العلماء دموع الدموع النائحة المستأجرة وهي التي لا ناقة لها ولا جمل تستأجر يدفع لها فلوس روحي عيطي على فلان ابن فلان صوتي خدي واعملي بالشغل اللي انت هتاخديه بالاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنها عنه وارضاه كان يذم هذه المراه هي التي تاخذ الاجر ثم تاتي الناس يقول لها بدل ما احنا نعيط ونصوت تعالي انت عيطي وصوتي بيسموها دموع النائحه ممثله يعني وهناك دموع يسميها العلماء دموع الرياء دموع الرياء هي الحب أن يظهر أمام الناس بالدموع ولا يلبس عليك الشيطان أمر نفسك فلا تحجب نفسك عن الدمعات لكن اجعلها خالصة لرب الأرض والسماوات والله لو انت بين الملايين أو الآلاف أخرجها يا أخي إن لم تبكي فتباك إن لم تبكي فتباك والله والله يا حبيبي عبادة غائبة بحق أما دموع المنافقين هو الذي يبكي ليخدعنا وما هو بخادع لله إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه وهو إيه وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كتالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهناك دموع يسميها العلماء دموع الوهن الوهن والضعف إيه هي الدموع دي؟ اسمع يا حبيبي دموع الوهن رجل من الرجال مثلا أو امرأة عزيزة النفس وهو عزيز النفس فكان بين أبنائه صلدا جلدا يحمل الأثقال على ظهره إذا كان فلاح بيشيل على ظهره البرسيم ويطلع يوديه للأنعام عافانا الله وإياكم إذا كان راجل شغال على سيارة بيشيل البضاعة والكراتين إذا كان شغال في أي مكان الراجل صلب جلد صبور فما الذي حدث وهو بيشيل في يوم من الأيام حس بالضعف حس بالتعب حس ان نفسه انكرش هو بين اولاده عزيز فبدأ يبص لنفسه ويقعد في جنب من غير ما حد من عياله يشوفه ويعيط ويعيط لله هل هذا الأمر محمود أو مذموم هقول لك دلوقتي هقول لك ده محمود إن كان هناك أمر من أمور البكاء لله فحسب يقول له يا رب أنا ضعفت يا رب قويني يا رب ما تفضحنيش في وسط ولادي يا رب ما تحسسهمش إني محتاج لحد أبدا حتى لو كان هم أبنائي اللي بيحبوني اللي بيبروني فيبكي إذا اشتكى إلى الله يحق له ذلك ويجوز لكن لا ينطق بشيء يغضب الله ولا يعترض على قضاء الله يسميها العلماء دموع الوهن دموع الوهن والله رأيتها في عين رجل من الرجال بيشيل في مرة فقعد في جنب فراح معيط باجي اطبطب عليه بقول له في ايه مين مزعلك قال لي مفيش حاجة يا ابني قلت له انا حسيت ان انت ما قدرتش تشيل الحاجة دي راح مزود في العين قال لي يا ابني يعني انا مش عاوز عيالي يحسوا بان بقيت كده يا ايه رايك تصلي على رسول الله لان النبي حل الاشكال اللي انا هتكلم فيه ده وهناك دموع تسمى دموع الموافقه دموع الموافقه لاهل الحق مثلا الشيخ بيقرأ النهاردة ربنا يحفظه فلما ويحفظنا وإياكم يا رب العالمين فلما قرأ قد يبكي البعض منكم فيدخل أحد الناس من غير ما يسمع الشيخ يروح معيط ده دموع موافقة لأهل الحق وهناك دموع موافقة لأهل الباطل كما قلت يوم أن التقينا بالدكتور حازم شمان ربنا يحفظه ويحفظ كل علماء الأمة ودعاة الأمة يا رب العالمين وأن يؤلف قلوب طلاب العلم على طاعة الله سبحانه رب العالمين أيها الأحبة الكرام هناك دموع تسمى دموع الموافقة موافقة أهل الحق جائزة حلال أما موافقة أهل الباطل دي المصيبة بقى يعني واحد يخش يلاقي ناس بتعيط على كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب او واحد عمال يقول لك علمت قلبي البكا حتى في يوم العيد فلقى الناس بتعيط هو ما سمعش بس لقاهم قاعدين بالجوزه وعمالين يعيطوا والبنت الفلانه هي اللي عماله حاطه لك الهيدفون في دماغها وعماله تبكي اختها لقتها بتعيط راحت معيطه والموقف ده حصل وشفته شخصيا احد الناس الافاضل اسمه عبد الله من الصعيد ووالله يعني ادين لله بكل انسان يدفعنا في طريق الدعوه الله اسال ان يغفر لنا ولهم جميعا يا رب ودائما ادعو بظهر الغيب هذا الاخ كان سبب في ان الناس تسمع كلمه من ايمن صيرة يعني انا ادين لله بذلك هو اخ يعني على قد على قد حاله وراجل يعني بسيط لكن كان يروح اسمع اسمع يا عم الراجل ده كان يطردوه زي ما كان بيوزع كده زي ما يكون بيوزع في الاتوبيس لحد ما حط الشريط قدام واحد بالعافيه قال له اسمع يا اخي بقى سبحان الله فلما سمع الراجل ما شاء الله جه انتج لنا شريط والحمد لله الشاهد في المساله هذا الاخ جالس يوم وهو كان مشرف على فتيات كان دايما ينصحهم هم بيسموه في بيت القبوري بتاع القبور اهو اول ما يدخل عمه اللي هو نسيبه وحماه هما بيضحكوا معاه يعني لان كل ما يكلمهم عن الموت والقبر والاخره سبحان الله فقالوا له يا ابني بقى خلاص المهم دخلت عليه مره كنت في المسجد امامه فقال لي تعالى يا شيخ ادركني قلت له في ايه قال لي في اخت بتعيط ومنهمره في البكاء قلت له سبحان الله وبعدين قال لي واخواتها حواليها بيعيطوا وانا مش عارف العيط ده ليه رحت داخل السلام عليكم عليكم السلام سألت الأخوات أختكم بتعيط ليه قالوا ما نعرفش بس إحنا أنا بتعيط عيطنا سبحان الله رحت على الأخت لقيتها حاطة بتاع في ودنها قلت لها يا أخت بشيل البتاع دي شوية أنت بتعيطي ليه عمك مات قالت لا عمتك قالت لا خالك لا أبوك لا أمك لا أمال إيه اللي بيخليك تبكي قالت والله يا شيخ أنا سمعت العندليب الأسمر رميت نفسك في حضن ساقك الحضن حضن قلت لها ما شاء الله ما شاء الله يعني أنت مخرجني يا عبد الله من المسجد عشان رميت نفسك في حضن ربنا يرحم الجميع من الموحدين يا رب والله لا نرضى عذابا لأحد والله إحنا مش قد العذاب يا أخوان ولذلك من من هدي رسول الله إنك ما تتمنى نتمناش العذاب لحد أسأل الله جل وعلا أن يهدينا ويهدي بنا يا رب العالمين إنما بقى يحق العذاب والقول على أهل الباطل قلت لها يا أختي بالله عليك بكيت مرة على قول الله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قالت لي لا بكيت على قول الله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم قالت لا قلت لها بكيت مرة على قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا قالت لا قلت لها أبكيت مرة على قول الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها بكيت مرة يا أختي قالت لا إذا تبكي على أهل الباطل وموافقة أهل الباطل يبكي الأخوات على بكاء أختهم سبحان الله وهناك بكاء مذموم الذي هو بكاء على موت أحد أهل الفسق والفجور أما البكاء المحمود الذي لا شيء فيه هو البكاء من خشية الله يا رب ارزقنا دمعة ترحمنا بها يا شيخ يا حبيبي يا أخي الأخت الطيبة والأم الطاهرة عبادة غائبة شوف هقول لك على حاجة أنت طالب علم قلبك ينضف لما تبكي أنت شيخ أو داعية أو دعوتك توصل لما تقعد بين إيد ربنا ودموعك تنزل يا شيخ المسألة مش زي ما انت بتقول الأمة تنتهك أعراضها والمقدسات تداس وانت لسه جاي تقول لي دمعات أنا ما بتكلمش من عندي ده من كلام رب الأرض والسماوات ومن كلام حبيبك النبي محمد مش هيوصل للمسألة انه يبيع الدنيا إلا إنسان رق قلبه ودمعت عينه وخشع جسمه لله وخضع هم دول بس اللي هيبدأوا يوصلوا اسمع يا حبيبي لعل البعض الآن يقول لي هو كل أنواع البكاء اللي قلتها ديت مذمومة إلا البكاء من خشية الله لا اسمع حبيبك النبي محمد احنا اتفقنا ان احنا هنا بنصلي على النبي صح اللهم صل على رسول الله واحد يقول لي بس يا شيخ تعالى بس انت لسه بتقول لي بدعة ضلالة ومش عارف ايه امال انت بتطلب من الناس يصلوا على النبي ليه ما كان هذا حال الصحابة انا عارف لانهم برضه ما كانش حالهم زينا كان ساعة ما يذكر اسم النبي صلى عليه فلذلك احنا لما بننسى بنذكر نفسنا فاسمع رحمن الله وإياك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري ومسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ما بيعذبش بدمع العين ولا بحزن القلب يا أمي اللي حصل لك شيء من الكرب وعيطتي ما تقلقيش ويا أخي يا اللي انت خايف يا اللي انت حزين يا اللي انت حسيت بالوهن والضعف يا اللي انت محتاج حاجة إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا وأشار النبي إلى لسانه انت متخيل حبيبك النبي ولكن يعذب بهذا أو يرحم فإن قلت خيرا رحمك الله وإن قلت شيئا غير الخير ثم تبت إلى الله غفر الله لك اللهم تب علينا اللهم تب علينا خلاص يا حبايبي يبقى احنا خدنا أنواع الدمعات والبكاء يعني بسرعة طيب ايه فايدة البكاء والعبادة دي لها فوائد نعم مين فينا بكى لما بيسمع قرآن مين فينا بكى لما خلى بين يدي الملك الرحمن نعدد الفوائد بسرعة مش كلها طبعا انت عارف ان الله يقيك من عذاب السموم ان بكيت من خشيته عذاب السموم ايه هو عذاب السموم نار جهنم يا اخوانا ما هيش سهلة ما تسمعش عن النار وانت قاعد في المكيف لا اسمع وانت قاعد بس اسرح واحمد ربنا على النعمة اللي انت قاعد فيها يوم القيامة لا أنساب مفيش رشاوي مفيش حاجة من تحت الترابيزة مفيش رتب مفيش غنى ومفيش فقر الكل يقف بين يدي الله سواسية كل واقف أمام الملك وخشعت الأصوات لمن لمن للملك للقوي للجبار الذي يجبر الكسر للعزيز للمنتقم للرحمن للرحمن عشان بعض الناس بتأمن مكر الله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما يوم القيامة لما تقطع للناس ثياب من النار ناس قاعدة عمالة تفصل من الملائكة ثياب من النار كل واحد على قده اكس لارج اكس اكس لارج عد يا عم ثياب من نار ثياب من نار وفيه ملابس داخلية اصل احنا برضه لازم الاقطان اللي تهدأ على الجسم اما اهل النار لهم ملابس داخلية سرابيلهم من قطران ده الوجه يا مولانا لبعض الاخوات اللي بيقول لك نمشي كده والوجه فاتن والعيون كحيلة والدنيا مدمرة الدنيا وتغشى وجوههم النار حتى الوجه متداري سواء كان رجل او امرأة نار على الوجه انا مش بخوفك والله هو تخويف و... يعني مش بخوفك بس لكن بقول لك تذكر ان المسألة ليست سهلة ده السراير بتاعتهم يوم القيامة السراير من نار إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة سورة الأعراف حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد سراير الأرضية نار بساطين يا عم عاوزين نتغطى عشان الشتاء ومن فوقهم غواش اهدى يبقى لابس نار والثياب الداخلية نار والنعال نار والفراش نار والغطاء نار وهو في قلب نار وبعدين يشرب نار ويأكل نار اللهم عافنا يا عزيز يا غفار بدمعة ينجينا الله بدمعة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يا أخي الأخت تقول لأختها يا أختي يا أبي ويا أمي إيه اللي إحنا فيه ده إيه الجمال ده وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم لماذا؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم اللهم تقبل دعاءنا واغفر لنا يا رب يبقى يقين الله عذاب السموم الفايدة الثانية بسرعة أن الله بدمعتك من خشيته والبكاء من أجله يجعلك في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مش النبي قال الكلام ده يا أخوانا قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل يا بختك يا حاكم يا بختك يا أمير يا بختك يا رئيس إن كنت عادلا فأنت في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله الله اسمع أول واحد بيجي إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله يا بختك اللي لسه صغير طالع كده ما شاء الله حابب الدين انت قلب جسدك في الدنيا وقلبك في الآخرة تعمر في الأرض تخلي بلدك من أعلى البلاد برضو تقوي نفسك وأهلك وتمشي في طاعة الله يبقى جسدك في الدنيا وقلبك مع الله اسمع يا حبيبي وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد الله الله الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ايه الحكايه دي واحد ماشي وقلبه مش معاه قلبه في الجامع الراجل يقول الله اكبر يروح يصلي بسرعة لأنه راجع لقلبه يدخل المسجد حابب الجلوس والله مش عشان المكيف والله لا لا لا هو حابب حابب المسجد حابب بيت الله ولم لا لماذا لا يحب ما يحب الله ألا تدرون أن أحب الأماكن عند الله منها المساجد بيوت الله ورجل قلبه معلق بالمساجد يعني ايه يعني خرج بجسده يبتغي من فضل الله راح المحل راح المطعم راح الشغل بتاع الشركة راح السيارة يسوق بالعربية راح مش عارف فين لكن قلبه في المسجد اول ما يقول الله اكبر اذان العصر لسه مصلي الظهر يقول الحمد لله يروح تاني مرتاح في ناس تانية قلبها بره وبيخش بالجسد بس ولذلك اول ما يقول لك الله اكبر ايه ده العصر ما احنا لسه مصليين يا جدع اهدي مال الوقت ده عمال يفوت بسرعه كده ليه انما الثاني مستمتع ورجل قلبه معلق بايه ها ورجلان تحابا في الله احبكم في الله والله ورجلان تحابا في الله اه عباده من غير فلوس اهو من غير فلوس من غير مليم انما في حب في قلوب متصله ورجلان تحابا في الله يحب بعضهم بعضا يتمنى أن يكون كل واحد منهم مع الآخر في الخير ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه اسمع ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لعل البعض يقول لعل البعض يقول أنا أحيانا أنفق في العلانية حقك يا عم سرا وعلانية سرا وعلانية اسمع أخي الفاضل الكريم السابع الذي في ظل عرش الرحمن ورجل ذكر الله فتذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا يعني ايه خاليا قال العلماء بمفرده لوحده وهو بين ايد ربنا في ساعات الليل وهو ساجد او وهو بعربيته راح مميل على شاطئ البحر ومحدش موجود وبدأ يبص للأنهار والمية والشاطئ ويبكي يقول يا رب النعمة دي والجمال ده وإحنا بنعصاك فخرجت دموعه أو رجل في مزرعة في حقله في بستانه في محله بعد أن خلى الناس من حوله بكى انت عارف العلماء قالوا ايه حتى الذي يقف بين الملايين وهو يصلي فإن بكى وقد جعل القلب خاليا إلا من خالقه يحسب مع هذا الرجل الذي ورجل ذكر الله خاليا من كل شيء إلا الله ففاضت عيناه فهو في ظل عرش الرحمن اللهم ارزقنا ذلك يا الله الأمر الذي يليه من الفوائد عينان لا تمسهما النار ده كلام مين كلام مين كلام مين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرسه واحد يقول لي ده العين بس اللي مش هتروح النار يا مولانا يا حبيبي ده ما- هذا يعني بيسميه العلماء مجاز أو كناية عن إنك مش هتروح النار أبدا طب إيه الفايدة التي تليها حديث عن النبي محمد جاء في الترمذي وقد صححه الإمام الألباني قال ليس هناك شيء أحب عند الله من قطرتين وأثرين قطرة في سبيل الله وقطرة من خشية أو دمعة من خشية الله وأثرين أثر في سبيل الله وأثر في فريضة وقال النبي في حديث يعطي بشرى لمن يبكي حديث الترمذي صححه الإمام الألباني قال لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع حد يقدر بعد ما ينزل اللبن كده في الشالية مين عارف الشالية حد عارف الشالية حدش عارف الشاليه ما فيش فلاح هنا غيري ولا ايه ايه يا اخوانا طب الحمد لله كل واحد يترجم للي جنبه الشاليه يا جدعان الشاليه اللي هي بتاعت ال- الشقف دي بيسموها عندكم ايه المثل المترد طب ده لفظ اخر المترد و- و- وروايه اخرى ليه ال- ايه الزبيه ايه
لبانة القص لبانة اللبانة خلاص يا جدعان انتوا فاهمينها خلاص ربنا يبارك في عمركم يا رب العالمين اسال الله ان يبارك فينا وفيكم اسمع حديث حبيبك النبي اوعى تنسى تصلي على النبي اللهم صل على سيدنا رسول الله لا يدخل النار لا يلج لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع وده مش هيحصل يبقى مش هيخش النار واحد يقول لي ازاي يا مولانا ده بيبكي وقلبه بعد ما بيكون ب- في بكاء من خشية الله قلبه سليم لكن بعدها بيتغير وعليه من حرام وعليه مش عارف ايه اسمع انا اصدق النبي لعله يرزق في يوم من الايام توبة لعله يرزق بأخ يدعو له فيغفر الله له لعله يرزق بذرية طيبة فيحملون عنه ما كان عليه من أوزار لعله يرزق عند لحظات موته بحسن خاتمة فنحن نصدق النبي المختار صلى الله عليه وسلم ابحث عنها يا حبيبي إذا قلنا الأنواع وقلنا فوائد كده على السريع تعال بقى نذكر بعض الأمثلة في البكاء بسرعة أخي الحبيب أمثلة البكاء كثيرة أقول والله إن أغلى دمعة جاءت من أفضل عين ومشت على أحلى خد وأفضل وجه هي دمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يبكي إذا دفن ابنا له أو بنت كان رسول الله يبكي أحيانا على حال الأمة خوفا علينا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي في لحظات كثيرة ومن قرآن يسمعه أتذكرون ابن مسعود يوم أن تلا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن يا أخي لما أقول لك النبي الله يكرمك ما تسمعش عن النبي زي ما بتسمع عن أي حد ده أنا لو بحكي لك قصة عن عالم كبير عاوز تشوف إيه اللي بيحصل في قلب بيتك ما ظنك برسول الله النبي محمد يجلس مع عبد الله بن مسعود فقال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن قال يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري ده يا رسول الله جبريل بيجيبه لك غض طري قال ابن مسعود فقرأت من القرآن حتى وصلت من سورة النساء قول الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك حسبك يا ابن مسعود قال فنظرت فإذ بعين النبي تذرف بالدمع الدموع نازلة تبي من عين النبي محمد والله العظيم لو أعرف إن أبويا بيبكي أحزن وقلبي يتقطع أو ينفطر وأستشعر إني لو قال لي هد الجبل ده هحاول فما ظنك بحبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هذا بكاء الذي يشهد الشاهد يبكي فما بال المشهود عليهم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يبكي الشاهد فما بال المشهود عليهم لا يبكون قال ابن مسعود وجدت النبي يبكي وموقف آخر ذكرته لك يوم الاثنين الماضي عن بكاء النبي في قلب بيته في الحديث الذي حسنه الإمام الألباني عن عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير قال سألت أم المؤمنين عائشة قلت لها يا أم المؤمنين ما أعجب ما رأيت من رسول الله فسكتت أم المؤمنين قليلا منصفة رضي الله عنها وأرضاه أم أمك رضي الله عنها وأرضاه قال فسكتت قليلا ثم قالت كان النبي معي ذات ليلة في ليلة من الليالي يا دايما والله أنا ب- بص أنا بحب اللي يسمع عن النبي يدخل مع النبي محمد يشوف المنظر كده عشان يعيش عاوزين نعيش يا اخوانا زي ما قالنا الدكتور حازم ربنا يكرمه عاوزين نعيش ونتنفس حياة الصحابة دي ونسمع ونشوف مدرسة النبي محمد قالت كان النبي معي ذات ليلة فقال لي يا عائشة أتأذنين لي أن أقيم الليل بين يدي ربي الله بتعملها مع زوجتك يا أخي حد بيعملها مع زوجته اوعى خلنا أقوم أصلي أتأذنين لي أن أقيم الليل بين يدي ربي أنا عارف إن النساء زمانهم بيقولوا إيه أيوة علمهم علمهم يشوفوا الكلام الحلو بتاع النبي أيوة يا أختي ما تتعجليش على نفسك ما شوفي عائشة اللي اتعلمت من النبي ردت قالت إيه ما- ما- يعني الواحد الواحد يقول لزوج ل- ل- لمراته بعد اذنك اقوم اصلي قوم يا راجل ده انا ما صدقت قوم يا راجل ريحني لا لا لا اسمع بقى الكلام الجميل الله الله على بيت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذنين لي يا عائشة أن أقيم الليل بين يدي ربي قالت يا رسول الله إني أحب قربك الله الله مش عاوزك تبعد عني وأحب ما يسرك أنا هروح أطلب العلم يا زوجتي وسايبني يا اخويا وقاعد ان سايب والعيال والدنيا والح... والله ما عاوزك تبعد عني بس انا عارفه اللي بيريحك روح يا زوجي وربنا يصبرنا من اجل الله كلمه حلوه خلي الواحد يقول لها طب خلاص مش رايح انما دلوقتي لا رايح طب والله ما انت رايح انت بتعند الدين وتعند مش عارف ايه وندخل في مشاكل مين بيوحد الله عندنا هنا لا اله الا الله يا سلام على مدرسه النبي لما تخش بكاميرات القلب والعقل في بيت من بيوت رسول الله أتأذنين لي يا عائشة أن أقيم الليل شتان بين هذا الذي أسمعه وبين ما قاله لي أحد الإخوة الأفاضل بيقول لي اتجوزت واحدة سرية طلعت عني عيني يا مولانا مش أنا والله مش أنا الأخ ده يعني بيقول لي طلعت عيني كل شوية تقول لي والدي هيوديك في داهية ده يعرف فلان وفلان والفلوس معاه كتير يعني انت ورا عين الشمس هو اخ ملتزم وعلى السنه ما شاء الله بيقول لي يا مولانا قلت ابحث في الدين عن حاجه تخرجها من اللي هي فيه ده بقول ك- انا ساكت غلب بقول اه أي نعم هي بت... كانت بتحبني وانا بحبها لكن للاسف عاوز اخرج منها ومش قادر ولا عارف اطلق هيودوني في داهيه فبقول فبحثت في كلام رسول الله والصحابه الكرام فوجدت مدرسه اللين الكلام الحلو حاكم النساء دي كده يا اخوانا طبعا انت بتصور ومش هغلط المره دي ايوه لان المره اللي فاتت غلطت وهو كان بيصور اه مش هقول حسبي الله ونعم الوكيل ركز معايا الله يكرمك لا فالاخ بيقول لي بيقول لي والله يا شيخ كان الفاظها دبش لدرجه انها تجرات عليا بالشتيمه فبيقول في يوم انا رايح اصلي العصر وبين الاذان والاقامه توضات وقاعد كده على المكتب فبقول لها شويه ميه ح... ح... شويه ميه ب- يا زوجتي قالت له خد يا حمار فبيقول انا مش قادر اتكلم فبقول رحت كاتب بيتين شعر حافظهم كده ورحت حاططهم ما انا مش عارف ارد وحطيتهم كده وقلت استخدم اسلوب اللين يمكن ي... ما انا بقى بزعق بتقول لي هوديك في داهيه وفعلا عملوا له مشكله قبل كده رحت كاتب بيتين شعر ونازل اصلي بيقول والله العظيم رجعت لقيت زوجتي بتبكي بس طبعا سبحان الله الاول قلت له ايه بيتين الشعر قال لي ابدا كتبت بيتين شعر بيقولوا ايه قلت لها اريد ماء يا زوجتي يا هديه حماتي قالت لي خد يا حمار فقلت هاتي فكانت اجمل كلمه حمار اسمعها في حياتي بيقول رحت كاتبها وحاططها بقول هعمل ايه يا شيخ قلت اجرب اللين يمكن ربنا يهديها بيقول لي والله العظيم لما رجعت بتقول لي انت كتبت الكلام ده ليه قال لها هعمل ايه انت هتوديني انت وابوك في داهيه لا انا قادر ارد عليكي هقول حسبي الله ونعم الوكيل مش قادر لانك زوجتي خايف عليكي برضه فقلت يلا يمكن تهتدي بيقول والله وطت على ايدي بسيتها وعيطت قال والله وهداها الله بس هو حد ياخدها لزوجته لان ما تضمنش الازواج ممكن تعلقها لك وتكبرها وتحطها زي الجماعه بتوع الانتخابات بره كده صلى على حبك النبي اللهم صل على رسول الله شفت بيت النبي واللي اتربوا عند النبي واحد يقول لي ده دين النبي محمد يا مولانا مش انا ضربت لك مثال قبل كده بعبد الله بن رواحه بيت تربى على يد النبي محمد في يوم من الايام عبد الله بن رواحه نايم على حجر زوجته الله الله ايه الرومانسيه دي ايه الجمال ده لا فيلم ولا مسلسل ولا الكلام ده عيش يا حبيبي مع الصحابة ادخل في قلب الكتب نام في قلب الصفحات عيش يا حبيبي مسلسل ايه وفيلم ايه وفيلم تركي ايه وبتاع ايه ادخل وعيش شم الريحة الطيبة تجول في بستان الصالحين تلاقي عبد الله بن رواحة الله ما تنقل يا عم للعالم كل المنظر ده هي دي الرومانسية التيتانيك قال بص على عبد الله بن رواحة وهو ينام برأسه على حجر زوجه الله وهي كده عمالة تمخض في شعره وتمسح على لحيته ورقبته وصدره في ساعة كده من ساعات رومانسية وبعدين عبد الله في الساعة ديت بكى بكى فهي بتمسح كده فايديها جت على دموع زوجها راحت معيطه قال ما يبكيك يا زوجتي الله قالت رأيتك تبكي فبكيت أنا ماليش دعوة تعيط أعيط تفرح أفرح أنت جنتي وأنت ناري تضحك أضحك معاك عشان أزود فرحتك مش أول ما الواحد يدخل يضحك بتضحك على إيه خد فاتورة النور أهي يا أخويا هتغمني ليه يا حاجة ما تستني ما تستني بس ما هو الغم جاي جاي سبحان الله حاجة عجيبة ما تعلمناش حاجة من الصحابة والله ما تعلمناش حاجة من بيوت الصحابة طب استني شوية اما اهدى اما اكل اخد تمراية اشرب شوية مية وبعدين عينين الفواتير واقول له معاك مش معاك ربنا هيفرج ده بدي فاتورة كهرباء انما ده واحدة فاتورة نور اما زعلش تقول له هجيب لك بتاعة الكهرباء ما زعلش المدرس عاوز دروس خصوصية اما زعلش تخلي الواحد يبقى عمال طالع السلم يقول يا رب يا رب ربنا يستر يا رب فخلي بالك الشاهد في المسألة ان هي بكت على بكاء زوجها من غير ما تعرف او تعلم على اي شيء يبكي الزوج ايه اللي بينزل ده لا والله آه. طب الحمد لله طبعا هنا ال... طبعا ما شاء الله الاخوه اداره المسجد ما بيدخلوش اي اخت الا بالورق فقط ما شاء الله فين ال... طب لم بقى الحاجات دي ربنا يحفظهن يا رب اسال الله ان يبارك فيهن وان يهدي قلوبهن امين يا رب ما تقول لي امين يا عم ولك بمثل ان شاء الله باذن الله الشاهد يا حبيب قلبي عبد الله بن رواحة انظر انظر والله العظيم يا اخوانا المنظر عجيب لما بكى بكت ما يبكيك يا زوجتي قالت رأيتك تبكي فبكيت فعلى ما تبكي يا زوجي قال تذكرت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية اللهم اجعلنا من المتقين يا رب آمين يا رب آمين الشاهد انه بكى على آية زوجته ما عقدتهوش لان بعض الاخوة لما يقرأوا القرآن ويبكم ايه الحزن اللي احنا فيه ايه الغم لا لا لا لا عاشوا فراح واطمئنان ومودة ورحمة ومات ابن رواحة وماتت زوجته ومات اللي بي يعاند الله ويعاند رسول الله والكل هيموت شفت المثال من من البكاء اسمع ايضا انت عارف معاذ بن جبل كان بيعيط فلما بكى وأبكى أهله وأبكى الجيران من حوله قالوا ما يبكيك يا معاذ قال تذكرت أن الله قبض قبضتين من الأرض فجعل إحداها في النار وإحداها في الجنة فلا أدري في أي قبضة أكون فبكى مين فينا بيعمل كده انت عارف عبد الله بن مسعود كان بيقول عاتبنا الله معشر الصحابة بعد إسلامنا بأربع سنين بأربع سنين فقط بعد إسلامنا بأربع سنين أنزل الله عتابا لنا فطال عليهم الأمد أربع سنين طال عليهم الأمد أمال اللي بيعيش من الصغر لحد سبعين سنة ثمانين سنة أربعين سنة وهو عمال يضيع ايه الآية اللي هو ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة بها اللي هي ايه الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد أربع سنوات فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اللهم نسألك قلوبا خاشعة أمين يا رب انت عارف الحسن بن بنت رسول الله كان بيقول ايه لما كان بيبكي لماذا تبكي يا ابن بنت رسول الله بتعيط ليه يا حسن يا اللي انت مبشر ان شاء الله بالجنة يا سيد شباب اهل الجنة انت والحسين لماذا تبكي قال تذكرت ذنبا لي فبكيت وإني لا أدري أيأمر الله بي إلى النار ولا يبالي ولا يبالي وهو بقى مين ابن بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه الكلام اللي احنا بنسمعه ده يا اخوانا ولذلك هناك الكثير والكثير من الامثله من البكاء والدمعات خلص نفسك يا اخي وابحث عنها ان وجدت قارئ محترم زي القارئ اخويا ونحسبه كذلك ونزكيه على الله والاخوه اللي معاه في المسجد تعال وقف انت نفسك امسك المصحف في ساعات الليل خلي الوضوء كده يقطر من وجهك وزوجتك نايمه والناس مش سامعاك وابدا انت حاسب نفسك وقف بين يدي خالقك واحسن الظن بالله احسن الظن بالله واطلب من الملك ما تريده اسمع يا أخي الفاضل كم وكم من الصحابة كان يبكي لكنني لا أذكر إلا الموقف الأخير هذا عشان نفرج عنكم بقى وتسيبوا القلوب هنا وتروحوا اسمع حبيبي موقف جميل قلنا البكاء البكاء البكاء البكاء أنواع أنواع أنواع في مو... نوع جميل برضه موجود حسن البكاء من الفرحة عمرك شفت واحد يعيط من الفرحة آه ده مين ده ده أنا شفت واحد زوجته اتصلت عليا بتقول لي امرأة يعني كبيرة في السن بتقول لي زوجي أول مرة أشوف الوقار يطلع منه ده كان راجل محترم ده وقف في البلكونة وعمال بعلم مصر عمال يعيط يوم ما مش عارف مين جاب يوم في الجزائر وانا ج... قالت والله العظيم انا كنت وراه عمال اعيط قلت لها عشان مصر قالت لا والله على زوجي اللي حصل له هلوس قلت لها طب ادعي له بالهدايه قالت والله اول مره الوقار يروح منه ليه كده يا سيدي جون واتنسى والعمليه راحت ايه هنعمل في نفسنا كده ليه ما تعيطش وما تحزنش الله يكرمك فبتقول والله ارتفع الوقار منه انا بقول كنت بحترمه طول عمري طلع الاعلام دي منين وكان عينها فين ده سبحان الله تقول هو اخ فاضل وبينزل يصلي وملتزم وما شاء الله لكن خلاص الراجل خلاص فاض بوه خلاص حررنا القدس المهم الشاهد في المسألة ان فيه دموع فرحة الفرحة دي على شيء حسن يعني ممكن الواحد يبكي بس على حاجة طبعا مؤثرة مش واحد دخل البيت السلام عليكم يا زوجتي عامله لنا ايه ارانب هو ابويا بيحب الارانب روح معايا ايه ده دي دموع فرحة دي على ايه على ارنب يا عم دموع الفرحة على شيء يستحق واحد يقول لي يا اخي والله فعلا احيانا بتحصل واحد كده يعني اذكر مثلا عبد الله بن رواحه اذكر مثلا ابي بن كعب ابي بن كعب تذكرونه مين عارف الصحابي ده ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه لما طرق عليه الباب طارق واحد اثنين ثلاثه سنه قال من قال رسول الله يا احنا النهارده بعد ما نروح وانت قاعد في قلب بيتك هيجي يخبط عليك واحد اتنين تلاتة مين انا الشيخ محمد حسان جاي ازورك تعمل ايه شفت بعض الناس ابتسمت وبعض الناس قلبها فرح وبعض الناس حصل لها كده يعني زهق تخبط مين انا الشيخ ابو اسحاق الحويني الله الله هتعيط انا الشيخ يعقوب انا الشيخ العدوي انا الشيخ هتعيط طب ايه رايك لما يخبط عليك ابن باز ابن عثيمين ايه رايك لما يخبط عليك ابن تيميه ايه رايك لما نطلع بقى ويخبط عليك مصعب بن عمير تفتح تقول له مين انا صحابي النبي مصعب بن عمير الله اكبر ما رايك ان طرق عليك الباب عمر بن الخطاب ان طرق عليك الباب ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ايه يا عم انت تقدر لما يخبط عليك واحد في السنة فتفتح من أنت يقول محمد رسول الله ايه ده مش ممكن مش ممكن والله العظيم لن يطيق الإنسان تتفكر فيها لوحدك كده والله العظيم ما تقدر انت يعني سبحان الله رسول الله أبي بن كعب يقول يا رسول الله نفسي فداك انت جاي لي نفسي والدنيا فداك ده انا اجيلك لو ماشي على ايديا ورجلي شاور لي بس يا رسول الله قال يا أبي اللهم صل على النبي قال يا أبي إن الله هو ده يا عم مش الجون اللي جه تفرح على الكلام ده فبذلك فليفرح قال يا أبي أمرني ربي الله أمرني ربي أن أقرأ عليك سورة البينة إيه ده ده احنا لما بنسمع القرآن من واحد ما شاء الله بتبقى حاسس بال ما ظنك أن يسمع أبي بأمر الله العلي للنبي سورة البينة من رسول الله فقال أبي وهو يبكي أو ذكرني ربي يا رسول الله باسمي قال أبي قال نعم يا أبي فبذلك فليفرحوا عشان كده واحد يقول لي ده الكلام ده من زمان يا عم طب والله أنا سمعت رؤية من أخ فاضل أبكتني هقول لك عليها ونختم بيها على فكرة برضو الحاج عبد العزيز ولا الأخ عبد الله سمع الرؤية معايا لما كان بيحكيها لي الأول مرة أنا عيطت بكيت قاعدين بنتسامر كده وكل واحد بيقول له حاجة ده دموع الفرحة بقى يا عم محمودة والله الأخ ده اللي هو بيعمل لي الحتة اسمها الريفيرب في الصوت ده هو ملازمني ما شاء الله من أول ما بدأنا في القنوات يقول لي أنا مش همشي إلا ما أكون معاك هو اليوم اللي هو شغال فيه يجي معايا اليوم اللي مش شغال فيه وأغلب الأيام مش شغال فيها يقول لي هاجي معاك من غير أجر سوى أن أجره عند الله هو اللي بيقعد زي الراجل الطيب ده هو بيحمل العلم عن الشيخ محمد حسان شفت خلي بالك بيحمل العلم عن الشيخ محمد حسان في الجمعة هو اللي بيصور له الكاميرات بس بعدين يجري بالجمعة عشان يظهرها للناس هو في الأصل مهندس صوت رجل بسيط يعني أصغر منا سنا بحوالي سبع سنين ثمان سنين ومتزوج وعنده أولاد ليس من طلاب العلم ليس من العلماء إنما رجل بسيط جدا قلبه صافي يحب أهل العلم يحب الدعاء يحب نفسه والله اللي بيحب نفسه يصفي قلبه لله مين بيصلي على رسول الله رأى رؤيا أبكتني وكم من الرؤى ما بكى عليها العلماء وكم من الأحداث ما كان يبكي عليها العلماء المتأخرين في الوقت المتأخرين في الوقت زي ابن باز ابن باز عليه رحمة الله كان بيبكي لما يسمع الآية وما محمد إلا رسول والله لو قرأناها عليه مئة مرة يعيط ابن باز عليه رحمة الله إذا قرأت عليه مئة مرة كان يعيط لما كان يسمع قصة سيدنا رسول الله وهو ميت وأبو بكر الصديق على المنبر بيقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت كان يبكي ولو قصت عليه القصة مئة مرة يبكي وكم وكم من الأحداث كان يبكي عليها وابن عثيمين كان يبكي وله مواقف كثيرة نصر الدين الألباني كان يبكي وله مواقف كثيرة عشان كده بقول لك احترم العلماء وأنا بقول لنفسي احترم العلماء مهما كان منهم من تقصير فالاجتهاد أحيانا يصيب ويخطئ لكن لابد أن نضعهم في منزلتهم بشر يا عم بشر لكن لابد أن احنا نلتمس طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالأخ ده بيقول لي رأيت رؤيا يا شيخ أقصها عليك طالما كل واحد قال رؤيا كده طيبة قال رأيت في الرؤيا حديث النبي يتحقق أمامي اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما كان جعان وخرج يدور على الأكل هو الأخ قاعد على كثبان خضراء ينظر للحدث قال رأيت أبا هريرة يخرج من بيته زي ما حصل في الحديث بالظبط تسمع كده القصة ديت ايه الحكاية وتشوف في اخرها ايه اللي حصل للاخ ده ابو هريرة يخرج من بيته يعني تخيل واحد شاف ابا هريرة وشاف عمر وشاف ابا بكر في نفس الرؤية وشاف رسول الله ايه الجمال ده ايه الجمال ده حاجة تخلي الواحد والله يوحد الله ما توحد الله يا عم قال فخرج ابو هريرة ابو هريرة جعان بقى جعان ثلاث ايام ما اكلش ما اكلش خالص يا شيخ ولا تمرة مش لاقي تمرة وصابر ده احنا الواحد بي- بيصوم ويجي على اخر النهار العصر زي ما قلت امبارح يا شيخ عبد العزيز ربنا يحكي يكرمك واحنا كنا في واحد اخ فاضل كده حبيبي كان دعينا عنده على الفطار فانا قاعد انا وهو بعد العصر بعد قلنا محاضرة فبقى على المغرب يعني حوالي ساعة ونص او ساعتين المهم طلعنا فابنه ابراهيم معانا في قلب ال- ال- الفيلا بتاعته فاحنا قاعدين كده فبيقول لي بقول لي يا ابي يابا قال له نعم يا ابي عاوز ايه قال له قال له اوعى مش هتفطر الدنيا حر طبعا فالواد قال له طب والاذان هو لسه ما جاش قال له لا لسه راح قايل لي بقى والله العظيم المؤذن ده لو عطشان زي اللي كان زمانه اذن فقلت له يا ابراهيم تعالى انت عطشان يا ابني قال لي اه الواد صغير يعني عمره اساسا ما اتعلم قلت له طب هقول لك وانت هتغلب نفسك ليه انت هتستناه يأذن ليه قال لي يعني قلت له اطلع على الترابيزه ده هو اذن فالواد فالواد راح طالع ومأذن الاذان كامل وما غلطش قلت له انزل بقى يا ابراهيم تعالى تعالى لما قال لي ناكل بقى قلت له لا استنى تعالى اقعد جنبنا سليته لحد ما الاذان جه الشاهد ابا هريره ثلاث ايام ما اكلش تمره مش لاقي خرج يدور فلقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت تخيل الصحابة بقى تخيل عيش معاهم قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شوف الجمال بين الصحابة ما انت برضو بتلاقي اخوة كده يبقى عندهم مداعبة وعندهم اسلوب وعندهم حلو يا عم عيش حياتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال أبو هريرة فسألت عمر سؤالا وأنا أعرف الإجابة بس عاوز يقول لي طب تفضل نشرب شوية آه، مية طب ناخد تمراية قال فسألته سؤالا وأنا أعرف الإجابة فرد علي عمر ثم انصرف لبعض شأنه عوضنا على الله قال فلقيت أبا, أبا بكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال فسألت أبا بكر سؤال وأنا أعرف الإجابة ثم انصرف لبعض شأنه ده عوضنا على الله هنجوع هنموت يا اخوانا ثلاث ايام و- والعمليه هتزيد قال فرأيت رسول الله فقال أقبل أبا هريرة أنا بشرح الحديث ف قال أقبل أبا هريرة فأقبلت فسلمت على النبي فرد علي السلام فجلست في بيت رسول الله أجلسني النبي أبو هريرة بيقول بقى إن ما كانش هو يعني النبي محمد هيعرف بفراسته وهو أعلى الناس فراسة يعلمه الله إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى تخيل الموقف فأبو هريرة بيقول فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته أيوجد طعام في بيت رسول الله قالوا يخلو البيت من الطعام مفيش عند النبي أكل إيه ده أبو هريرة بيقول نأبك جه على الجنة مش على شونة زينا احنا فصبر أبو هريرة فقال يخلو قالوا إلا من كوب لبن أهدي إلينا أبو هريرة بقى في نفسه كده كأكاد أقول ذلك يعني عشان ما تخولش على الصحابة يقول يلا شوية لبن وخلاص مش مشكلة حاجة تسد الجوع ده فأوتي بكوب اللبن لرسول الله فأعطاه أبا هريرة فلما أمسكه بسم الله بقى عاوز يشرب قال انتظروا لا نشرب حتى يشرب أهل الصفة ولا نطعم حتى يطعمون الله هم من دول الصفة ده عشرات من الرجال كوب لبن يا نهار أبيض وعشرات من النساء وعشرات من الأطفال فأمسك أبو هريرة كوب اللبن سمعا وطاعة يا رسول الله يلا بقى ماشي في الحكاية دي ما هو حاجة عجيبة أمسك الكوب وطبعا أكاد أرى يد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه اللهم احشرنا معهم في الجنة يا رب ماشي كده بالكوب عمال يبص له اتفضل يا عم اشرب يا اخويا بسم الله فشرب بسم الله الرجل الأول والثاني سبحان الله حتى سقى كل أهل الصفة عشرات من الرجال والنساء والأطفال قال أبو هريرة فدخلت إلى رسول الله فشرب النبي وشرب أهل بيت وشربت حتى تضلعت ونظرت في الكوب فلم أجد اللبن قد نقص بقدرة الله قال لي اللبن زي ما هو يقول الأخ الش- رائي الذي يرى هذه الرؤية قال رأيت هذا الأمر يحدث والنبي يسقي أبا هريرة ثم ناولني النبي الكوب فكنت آخر من شرب من يدي رسول الله تخيل يا أخي إن يسقيك النبي اللبن فطرة يا ترى هتكون فيه ولا في أهل بيته ولا دي بشرى له بالجنة إيه بالظبط من إيد النبي لبن خير وأي خير قلت أبشر يا أخي والله قال والله الذي رفع السماء بلا عمد لقد قمت من نومي وطعم اللبن لا يزال فيه قال والله حلاوة اللبن كانت لسه في فمي ظل هذا الطعم في فمي أسبوع طب بعد أسبوع ليه يا حاج بقى راح قال يعني ما انت عارف يا شيخ بقى نجري شوية نروح شوية ننسى شوية ما تصلي على حبيبك النبي يا حبيبي المهم انها برضه بشرى عاجل لهذا الاخ الفاضل احبة الكرام ابحثوا عن هذه العبادة المفقودة اخرتكم لكن إيه طيب هو الأخ الفاضل كان طلب قصيدة قبورنا تبنى فيعني هو عاوز يعقدكم على الصبح بس يلا ربنا يبارك فيك يا رب أسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة كل أمين والله لا نعجز طالما أن الله ربنا اسمع أخي الحبيب قبورنا تبنى ونحن مات بنا قبورنا تبنا ونحن مات بنا يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا فكم يرانا الله في سرنا نعصاه فكم يرانا الله في سرنا نعصاه ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص قبورنا تبنى ونحن مات بنا يا ليتنا تبنا من قبل ما تبنا فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل قبورنا تبنا ونحن مات بنا قبورنا تبنا فكم يرانا الله فكم يرانا الله فكم يرانا الله في سرنا نعصاه ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم جميعا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب يا رب اقبل أعذارنا اللهم اقبل أعذارنا اللهم فك فك رهاننا اللهم فك رهاننا اللهم فك رهاننا اعتق يا ربنا من النار رقابنا اللهم اعتق من النار رقابنا اللهم اعتق من النار رقابنا اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مهموما إلا عن الهم فرجته اللهم يا ربنا لا تجعل فينا عقيما إلا رزقته ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته اللهم أعلي كلمة الحق والدين وانصر إسلامنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتة في مدينة نبيك اللهم أحسن خاتمتنا جميعا اللهم أحسن خاتمتنا جميعا اللهم أحسن خاتمتنا جميعا يا ربنا هذا الدعاء كما أمرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته